بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أليشع النبي وموقفه من جيش بني أرام أو الأراميين أو السوريين الحقيقة هذا الموقف المذكور في ملوك الثاني الأصحاح السادس بيدي للإنسان فينا نوع من الخجل أو شعور الإنسان بعدم إدراكه للإمكانيات الجبارة اللي ادهنا ربنا عشان نتمتع بيها بشر في هذا الأصحاح جانبين الجانب الأول الواحد يبقى خجلان ومكسوف الجانب الثاني الرجاء المفرح إمكانياتنا الجبارة اللي ادهنا ربنا واحنا في حياتنا هنا على الأرض وهحاول كالعادة ألقط حاجات خفيفة من مالي يعقوب السروبي بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين ملوك الثاني الأصحاح السادس ابتداء من الآية 8 وأما ملك آرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر معه عبيده قائلا في المكان الفلاني تكون محلتي فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول احذر من أن تعبر بهذا الموضع لأن الأراميين حالون هناك فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين فاضطرب قلب ملك آرام من هذا الأمر ودعا عبيده وقال لهم أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل مين بيتجسس لحساب ملك إسرائيل فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيدي الملك ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك فقال اذهبوا وانظروا أين هو فأرسل وأخذه فأخبر وقيل له هو ذا هو في دوثان فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة فبكر خادم رجل الله وقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال غلامه له يا سيدي كيف نعمل قال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع ولإلهنا المجد أبديا آمين زي ما سمعنا دلوقتي كان في حرب بين ملك إسرائيل عاصمتها السامرة وملك أرام وعاصمتها دمشق كل ما يخطط ملك أرام يعمل خطة سرية عشان يهجم على إسرائيل يفاجأ ان في احتياطيات قوية في نفس المنطقة وشعر ان كل خطته بتنكشف قدام ملك اسرائيل فنده الرجالة بتوعه والمشيرين قال لهم قولوا لي احنا ما بنتكلمش غير في الأوضة هنا مين اللي بيطلع الخبر مين منكم مين من الموجودين بيشتغل لحساب ملك اسرائيل مين خاين ليا وللبلد فأحد العبيد قال له يا سيدي الملك المشكلة مش فينا المشكلة عندهم راجل اسمه أليشع النبي ده بيخبرهم بكل الأمور اللي بتحصل مش في الأوضة اللي أنت بتعمله جوه أوضة نومك وأنت قاعد بتفكر اللي بتفكر فيه هو بيعرفه أنا عايز أقف لغاية الحتة دي الأول الحقيقة مار يعقوب السروجي يهتم جدا بنقطة مهمة بتفوت علينا وهي إن ربنا خلق الإنسان علشان يكون نقدر نقول الممثل ممثل الله على الأرض أو السفير بتاعه على الأرض مش ممكن دولة من الدول مثلا آية كانت نفرض اليابان جايبة سفير في مصر مش معقول تجيب سفير وتتصرف أي تصرف ما يعرفوش السفير بتاعها يعني يبقى قاعد هو في مصر وعلى زي ما بيسموها الخط الساخن مع الدولة بتاعته تحكي له أو تديله صورة تكاد تكون يومية عن الأحداث المهمة الموجودة في اليابان عشان يقدر يمثل اليابان ويقدر ياخد موقف يتناسب مع مركزه كسفير لليابان عيبنا أحبائي إنها مش عارفين إحنا مين فاكرين إن إحنا جينا كده يعني هتهزر جت مصادفة انه اتولدت في العالم وجيت لا انا جبت نفسي ولا كان في خطة في ذهني ان انا اجي ولا انا كنت موجود قبل ما اجي في هذا العالم انسان الله يشعر ان هو سفير ربنا والله لا يبخل عليه بان يكشف له كل الاسرار قدر ما ينتفع بها كرجل الله أو كإنسان الله يبقى قاعد في بيته أو في أوضته وبينه وفي بلد جوه إسرائيل وعينيه شايفة مش على بعد كيلو ولا اتنين ولا عشرة ولا مية ولكن الملك وهو جود مش الملك بتاعه ده الملك اللي في دمشق وهو في أوضة نومه بيخطط وأرمية شايفه وسمعه إيه ده؟ ولذلك يسموا النبي إيه؟ يسموه الرائي كلمة الرائي يعني إيه؟ عينيه مفتوحة مفتوحة على السماء ومفتوحة على الأحداث اللي في الأرض شوف الحتة العبارة اللي يقولها أليشع يقول له إيه؟ في الآية 17 وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع احنا احبائي مدعوين نكون موجودين في هذا العالم كأناس الله وربنا عايز يشتغل بينا لكن مش قادرين نشوف لأن في حاجتين هما مبوظين علينا الحاجة الأولى القلق والاضطراب قلقانين باستمرار ما كنتش قلقان على اللي بيحصل النهاردة قلقان على بكرة اللي مش عارف هيحصل فيه ايه والحاجة التانية محبة العالم الله النجفة دي جميلة العربية دي حلوة الفستان ده ذوقه حلو البيت ده مش عارف ايه لو الواحد يعمل حسابه لاولاده يحط مبلغ معين مشغولين باستمرار بالحاجتين دول يا ألم وقلق بيفسد العينين يا شهوة لأمور العالم بتفسد العينين الحاجتين دول أخطر عدوين بيفقد الإنسان البصيرة الداخلية تلاقيه عايش على الأرض أعمى أعمى مش قادر يعرف هو رايح على فين ولا قادر يدرك خطة الله من جهته إيه ولا عارف يتصرف إزاي لأن عينيه إيه بعمية فاستطاع أليشع وهو جوه أوضته أو مكانه أو إذا قلنا مخدعه يشوف الأمور الخفية الموجودة في مخدع ملك آرام يا ربي نفسنا صحيح تفتح عينينا نشوفك على رأي القديس يوحنا سابا يقول الذي يبصرك كيف يستطيع أن يعيش دون أن يبصرك على طول اللي يسمع صوتك بودانه الداخليتين ازاي يقدر يعيش من غير ما يسمع صوت ربنا احنا موجودين في العالم مش عشان ناكل ونشرب وننبسط ونتجوز ونخلف ونشيل هم أولادنا ولما أولادنا يتجوزوا نشيل هم أحفادنا ولو أحفادنا اتجوزوا كان لينا عمر ندور على أح... اللي يعني أحفاد أحفادنا قلقانين قلقانين قلقانين على إيه؟ ولاد ربنا كملائكة الله لأنه الأطفال الصغيرين ما بيقلقوش فيقول عنهم السيد المسيح لا تحتقروا أحد هؤلاء الأصاغر أو الأطفال لأن ملائكتهم ينظرون أبي في السماوات يعني عينين العيال الصغيرة شايفة الآب اللي في السماء لأنهم مش مليانين قلق ولا يشغلهم شيء تجيب له خاتم ثمنه مئة ألف جنيه وتجيب له يمكن لعبة إزاز صغيرة ما تقولهاش تلاتة أربعة جنيه يمكن يمسك اللعبة ويرمي الخاتم فريش معاه إيه يعني إيه حتة الألماس هياخدها ما هو ماشي إيه يعني البيت الجميل إيه يعني الكرامة قدام الناس أولاد الله إن لم ترجعوا وتصيروا كأحد إيه هؤلاء الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات إزاي يا رب نرجع قال تكبروا مخك الكبير يركن هموم العالم ويستتفه أمور العالم لا قلقان ولا مشغول بأمور ما تستاهلش لأن أليشع رجل الله كان بهذه الصورة فكانت عينيه دايما تبصر أبصرت جحزي وهو رايح ياخد الفلوس من نعمان زي ما شفنا المرة اللي فاتت يقول له أنت جاي منين؟ يقول له ما رحتش حتة يقول له قلبي كان معاك طلع وشواس العينين الداخليتين شافوك وشافوا الراجل هو راجع عشان يديك الحاجات الحلل والذهب والغنم وغيره هو ده وقته أحبائي قعدت كده النهاردة وأنا بقرا الأصحاح ده قلت إمتى الواحد عينيه تتفتح ويشوف السماء المفتوحة ويبقى كالرائي ويستنى الأبدية الحلوة ويشوف رعاية ربنا الفائقة وعنايته بكل أمور حتى شعور رؤوسنا محصية أمامه مشغول بكل حاجة في حياتي شتان ما بين أليشع وما بين ملك آرام أليشع قعد في أوضته ولأنه مش مشغول بحاجة من أمور العالم كل الأمور مكشوفة قدامه ملك آرام يقول إيه قال لهم حتة غريبة مع إنه سمع من أحد عبيده يقول له إن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك فيقول الرد إيه اذهبوا وانظروا أين هو فأرسل وأأخذه على رأي مار يعقوب السروجي بقى اللي قاعد في اوضته وشايفك وانت في اوضتك على بعد آلاف الأميال تبعت له ناس علشان يقبضوا عليه يعني يعني اذا كان وانت قافل اوضتك وبينك وبينهم جبال ومباني و... وحاجات كتيره تخفي مع كده امورك مكشوفه مش هيكتشف انك انت بعت الناس وي... ويمشي من الحته اللي انت بعته فيها ناس احبائي على قد ما نقاوه القلب تفتح العينين لدرجة إن الإنسان يشوف ربنا طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله على قد ما الفساد يعمل عينيه. يعني لو جبت عيل صغير وقلت له حبيبي فلان ده موجود في أسوان وهو في أسوان شايفني وأنا في أوضتي قافل حاجة. أنا نفسي أقبض عليه يقول لي إذا كان شايفك وأنت في أوضتك وقافل عليه هتقبض عليه إزاي؟ ومع هذا فهذا الملك لأن الخطية أعمت عينيه فكل اللي فكروا مش يفكر طيب إزاي نبقى أنقياء قلب زي أليشع إزاي نتقدس زيه طب نشوف إزاي هو ليه البصيرة المفتوحة لعلنا أيضا نحن تبقى لنا البصيرة المفتوحة قال لا الموضوع ده ما يشغلنيش ما ليه اللي يشغلك قال اللي يشغلني اذهبوا وانظروا أين هو فأذهب أو فأرسل وأخذه حتى مش أنا اللي هروح أبعت له جيش يجيب فقيل له هو ده هو في دوتان فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا وجي وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة يا عيني على الملك اللي عينيه اتعمت يا عيني علينا لأن عينينا آسف أقول أحيانا بتتعمي لنا إله قاعد مشغول بينا صدقوني لما هنطلع فوق نقول إيه ده إيه إيه حب ربنا العجيب ورعايته لينا حتى الأمور اللي كنا نظنها إنها تافهة كان الله هو عينه عليها وبيدبرها لأجل خلاصنا وياما حاجات بكينا عليها وياما حاجات مررت نفسنا وياما امور كنا بنصرخ ونعاتب فيها ربنا وهنطلع فوق نلاقي كل الامور دي كانت ايه؟ كانت لخيرنا. كانت لخيرنا. ربنا ده لذيذ. لذيذ في حبه للبشريه. من الحاجات اللذيذه اللي نفسي مره نتكلم عنها اتكلم عنها الحقيقه ماري يعقوب السروجي مثلا تأديبات ربنا للناس تقول لي لا لا لا إلا التأديب ده عنيف أقول لك من أجمل التأديبات اللي عملها إن إيه؟ إن أيام بعد نوح لما حصل الطوفان فحصل إيه؟ بعدها بدوا ناس يفكروا قالوا إيه ده؟ ربنا ده لا يؤتمن إحنا نعمل برج يطلع لغاية ما يوصل السماء تخيل لما واحد يعمل برج وزمان ما كانش فيه المسلح والحاجات دي يعني عايزين حجارة قد ايه وعايزين يوصل للسماء يعني فوق السحاب وهم متخيلين السماء فوق السحاب وخلاص فممكن تتخيلوا الأعداد الرهيبة اللي كانت تشتغل والحجارة الضخمة اللي بتتشال زي لما اتبنى مثلا آه مثلا زي البيراميدز الأهرامات والحاجات دي شوف كانت بتاخد قد إيه مجهودات ووقت وارهاق وتعب وناس تموت من كتر الحر والبرد الشديد والشيل الحجاره وبعدين ربنا صعب عليه الناس دول دول بيقاوموك قال اه ما انا هأدبهم طب التأديب بتاعك ايه؟ قال اريحهم هم متكترين في بلد صغيرة وبيتكلموا مع بعض مش عايزين يسيبوا البلد انا هبلبل لسانتهم ده تأديب قال اه بس التأديب مليان ايه مليان حب لو ربنا عايز يأدب كان يخلي الراجل يتكلم بلغة ومراته بلغة تانية ما يفهموش بعض وتبقى خناقات جوه البيت لكن هو كل جروب كده يديهم لغة يتفاهموا مع بعض وجروب تاني صغير لغة تانية وجروب تالت ورابع وخامس وكل واحد مش قادر كل جروب ما يفهمش التاني بس الواحد يفهم مراته وعياله وشوية جيران جنبه فدول يقولوا لا احنا نشوف لنا حته مش عارفين نتفاهم مع دول ودول يشوفوا حته فتحولوا الى امم وشعوب وممالك واتسعت الارض وبطلوا شيل الحجاره يعني راحه من كل ناحيه اولا راحوا بايه بدل ما متكومين كلهم جنب بابل اللي طلع في الشرق واللي طلع في الغرب واللي طلع في الشمال واللي طلع في الجنوب وكل واحد واخد مراته وعياله بيتكلموا وفاهمين بعض وسابوا الحجارة اللي طول النهار كانوا يجرجروا فيها ايه راحة اكتر من كده حتى في التأديب ربنا ايه بيريح الناس لان ده عجيب فبدل ما كان ملك اسرائيل يقول له يا ربي افتح عن عيني زي ما بيقول مرتل بنورك معين النور افتح عن عيني نفسي اشوفك قال لا لا لا اللي جايب لنا المصيبة ده أليشع احنا نخلص منه فأرسل يقول إيه خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا وجاءوا ليلا ما هم اشتغلوش غير في الضلمة وجاءوا ليلا خيلا ومركبات وجيشا وربنا بعت إيه يقول لما اتفتحت عينين الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نارية أو من نار حول أليشع تخيلوا كده أليشع لوحده وحواليه جيش جاي من فين؟ قال جاي من السماء مركبات نارية وخيول نارية محدش يقدر يقرب عليهم ده رشع ده والعجيب ال- الحاجة اللي بتدهش الواحد اللي يقول عنها بردي ماري يعقوب انه ما طلعش من اوضته يعني يقول ايه ففكر خادم رجل الله وقام وخرج طب وفين اليشع قال له مستريح في الاوضه جوه وبعدين واذا جيش محيط بالمدينه وخيل ومركبات فقال غلام له اه يا سيدي كيف نعمل ده احنا في كارثه في مصيبه حصلت طلع يجري اليشع يشوف ايه الموضوع قال لا لا لا ملك ألي- ملك قال له لا بس شوف فبص كده قال له ما انا شايف حبيبي مين قال لك ده؟ انت كنت بشوف اللي في مخدع الملك مش هشوف اللي حواليا فرفع عينيه كده وقال له يا رب افتح عن عينين الغلام فيبصر طب وانت يا ليشع قال ما انا شايفهم طب ما تطلع تشوفهم كده على الطبيعه قال لا ما انا شايفهم على الطبيعه وانا في اوضتي وال- والبيبان مقفوله ده يجيب خيل ومركبات وربنا يبعت خيل ومركبات مين يقدر على رأي مال يعقوب يقول أن المنظر ده كان طبيعي بالنسبة لأليشع سما مفتوحة وشايف المركبات وشايف الخيل حتى لما إيليا أخدته مركبة نارية ما سمعناش عن أليشع نستغرب كان منظر عادي بالنسبة ليه تخيل كده واحد يدخل يلاقي كنيسة مليانة ملائكة تقول له ياه كنيسة مليانة ملائكة يقول لك إيه يعني حاجة عادية ما أنا بشوفهم مرة راهب بيسأل في بستان الرهبان زميله قال له يعني أنا بنسى التفاصيل لكن بيسأله قال له أنا شايف في ملاك عن يمينك وملاك عن شمالك قال له آه قال له بتبص لهم قال له الحقيقة مشغول مش فاضلهم مشغول بربنا يا ملاك على يمينه وملاك على شماله قالوا مش مش فاضي يتكلم مع الملائكة لأنه بيتكلم مع إله رب هؤلاء الملائكة يا ربي هل ممكن ممكن تدي كل واحد وكل واحدة فينا إننا تتفتح عينينا ونشوف السماء المفتوحة وإلهنا المشغول بينا والخيول والمركبات النارية بتعمل لحسابنا فلا تضطرب قلوبنا ولا تنشغل حتى بهذه الأمور حتى ولو كانت سماوية ولما نزلوا إليه صلى أليشع إلى الرب وقال اضرب هؤلاء الأمم بالعمى فضربهم بالعمى كقول أليشع ايه أليشع مالك حبيبي قال حاجة غريبة أنا قاعد جوه أوضتي وبشوف ودول عينيهم مفتوحة وجايين وقاعدين في الهوا مش شايفين حاجة والأمور مكشوفة أي واحد ممكن يفهم الإمكانيات اللي أنت مدهاني اعمى عينيهم اللي بره عشان يكتشفوا العمل إيه اللي جوه اعمى عينيهم اللي بره عشان يكتشفوا العمل اللي جوه مرة سئل أحد الرهبان فقد ودانه فقالوا له إيه مشاعرك لما فقدت الودان قال لهم أشكر الله لأني لم أعد أسمع الناس لكي أسمع صوت الله وأيضا لما القديس أنبانطونيوس قال للقديس ديديموس إيه هي مشاعرك لما فقدت البصيرة العينين بتوعك مش البصيرة الخارجية يعني كان طبعا فقدهم هو في سنه أربع سنين فتلاقوا ما ردش مرة واثنين وثلاثة فقال يعني زعلان قال له زعلان على البصيرة الخارجية ومش فرحان إن ربنا مديك بصيرة داخلية مش موجودة إلا مع الآن الملائكة أحبائي يا ريت ربنا يدينا إن يكون لنا البصيرة الداخلية اللي بيها نرى الله ونعرف أسراره ونعرف خطته من ناحيتنا أخذهم ودخل بيهم إلى السامرة فلما دخلوا السامرة قال أليشع يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا ففتح الرب أعينهم فأبصروا وإذا هم في وسط السامرة حصل لهم بصيرة فتحت عينيهم من بره واتفتحت عينيهم من جوه قال هو ده أليشع كنا ايه الغباوة بتاعتنا ايه الملك الغبي ده اللي حطينا في ورطة مش صح احنا ما كانش فينا عقل كان المفروض نقول له ايه اللي انت بتعمله ده فكر كويس ملك اسرائيل قال لأليشع لما رآهم هل اضرب هل اضرب يا ابي قال له تضرب قال له لا تضرب تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك ضع خبزا ومائدة وماء أمامهم فيأكلوا طبعا خبز وماء يعني مش معناه شوية عيش ومية يعني يحط طعام وشراب فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم فأولم لهم وليمة عمل وليمة ضخمة ليهم عظيمة فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل إلى أرض إسرائيل حصلت مصالحة لطيفة بين الملكين إنسان عجيب أليشع صحيح ما فيش المشاعر الحسد أو الانتقام أو الكراهية ده باعت عشان يقتلك قال لا لا لا ده إنسان غلبان لو عرف الحقيقة ما كانش يعمل اللي عمله صنع أو أمر الملك إن يعمل لهم وليمة طبعا بعد الوليمة رجعوا للملك قالوا له ايه اللي انت عملته فينا ده ده أليشع ده عسل كنت عايزنا نروح نقبض عليه نجيبه ده مين اللي يقدر يقبض عليه دول الناس اللي احنا رايحين علشان نهاجمهم أولموا لنا وليمة رغم ان احنا كنا في حالة ضعف وكان ممكن نتقتل السؤال اللي بيخطر على ذهني لما بسمع هذه القصة بقول اشمعنى أليشع النبي الله يعطيه هذه البصيرة اللي تتعدى الأرض وتشوف السماء وليه اداله بصيرة مش بس يشوف السماء ولكن أيضا يشوف الأمور اللي في الأرض المستخبية أليشع كان يتسم بنقاوة القلب طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله ونقاوة القلب زي ما كان القديس أنبا إبراهام أسقف في الفيوم والجيزة كان أغلب الليل يضيء قلبا نقيا أخلق فيا يا الله إيه القلب النقي يعني قلب لا يوجد فيه أدنى شائبة اللي يضرب يضرب واللي يتكلم يتكلم واللي يعمل يعمل ويتصرف يتصرف لكن ما يشغلني خلاص نفسي وخلاص اخواتي ما يشغلني السماء المفتوحة والعينين المفتوحة لأنه أحب الله فانكشفت لي أسرار الله ولأنه أحب البشر واخواته فلذلك الاحداث اللي على الارض ايضا كانت مكشوفه ليه احنا محتاجين في العالم الى واحد يحب كنيسه هنا احيانا نقول ايه احنا خمسه كهنه احنا سته كهنه احنا سبعه كهنه نجيب كمان كهنه تانيين الموضوع مش موضوع كتر كهنه ولا موضوع كتر خدام ولا خادمات ولا موضوع كتر اجتماعات الموضوع موضوع انسان نقي واحد واحد لوحده حتى تلميذه كان منتهى الفساد في محبته للعالم ولكن واحد زي أليشع كان بيحرك البلد كلها لا كان بيحرك السماء كلها لم يطلب أليشع من ربنا ويقول له انقذني ما تجيش انقذني ايه ده انا جوه حضن ربنا جوه حضن ربنا ايه بقول له انقذني ده هو بيبعت اكثر من اللي عايزه ده كان يكفيني ملاك واحد لكن عشان يبعت لي خيلا ومركبات طبعا مش خيل خيل خيلا ومركبات يعني قوات سماويه كان يكفي ده ملاك واحد لما بعته ايام سنحريب قتل 185 ألف ساعة واحدة 185 ألف في ساعة واحدة طب ما تبعت ملاك قال لا لا عيب ان انا ابعت ملاك انا ابعت لك جيش يعملوا ايه ده ي- ده يهدوا الارض كلها قال لا ببعت لك جيش لانهم هم مشتاقين يشوفوك وانت كمان تشوفهم ولانكم انتوا اصحاب مع بعض يا ربي هل ممكن تدينا كلنا كده القلب المحب اللي واحد بس يساوي ايه يساوي الف يساوي الارض كلها احيانا نقف نقول يا ترى ازاي نحل المشاكل صدقوني المشاكل مش هتتحل بالكلام ولا بالفلوس ولا بالمشاورات الكتيرة المشاكل تتحل ان واحد يعيش نقي يعني خدمة الدرس الأحد هنا عايزة واحد يبقى نقي فربنا يقدس كل ما درس الأحد خدمة الفقراء عايزة واحد يبقى قلبه نقي خدمة الوعظ خدمة الافتقار ده أنبت رقام أسقف فيوم كان مجرد يبعت تلغراف أذكر وأنا عيل صغير يمكن كنت في ابتدائي أو أقل كان في عيلة من السودان عندنا في البيت فبيحكوا لنا عن سيدة كانت في مشكلة فبعتت تلغراف لمبة برام رد لها التلغراف الساعي بتاع التلغراف داخل يدي التلغراف والمشكلة اتحلت والبلد اللي انا فيها واحد بتحكي برضه ابنها كان يه- واخدين الجهاديه انتوا عارفين زمان الجيش كان سموه جهاديه وكان الناس الفقراء قوي هم اللي يدخلوا العساكر يا اما يدفعوا مبلغ معين فالست ما عندهاش مبلغ فبعت التلغراف للانبا برام قال لها ابنك هيرجع لك الراجل داخل وابنها ط- جاي من مركز البوليس ما- قالوا له مش عايزينك في الجهاديه ايه ده مين اللي بيحرك القلب النقي يا ريت يا ربي تدينا احنا ككهنة وانتوا كشعب كل واحد يقف يقول له، هل ممكن اكون انا الانسان صاحب القلب النقي هل ممكن اكون زي اليشع ابقى الرائي اللي اشوف كل الامور هل قلبي وكلني عن الناس الموجودين في العراق والناس الموجودين في دارفور والناس الموجودين في باكستان والناس الموجودين في ال- كل اماكن العالم كل واحد بيئن بئن معاه كل واحد مسجون مسجون معاه كل واحد في المستشفى انا معاه في نفس المستشفى احبائي قديس ماري يوحنا الحبيب كان يجي يشيلوه شيل من لما عجز كان يقول لك يا احبوا بعضكم بعض وينزل في الاخر قالوا له يا بنا ما تقول لنا كلمه تانية قال طب بس نفذوا دي ما هو اللي ينفذ الحب يكمل الناموس كله ربنا يدينا احبائي من اجل محبته ان احنا كلنا نتمتع بعمل الله الفائق ونكون كلنا سبب بركه لكثيرين لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين